رأس مال المتقين كن دائما بين الجماعة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف بداية نشكر الله على فضله ونسأله المزيد من فضله توفيقا وتسديدا ورشدا وحماية وأمنا ونماء وغنى عن كل ما يبعدنا عنه إنه ولي ذلك والقادر عليه حلقتنا اليوم كما وعدنا في الأسبوع الماضي رسالة صريحة لسعادة الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية نبرأ بها بالذمة بين يدي الله ونبين بها ما يجب علينا أيضا معه فالمسؤولية مشتركة وماذا بعد الاستفتاء لكن اسمحوا لي قبل ما أبدأ في موضوع الحلقة تعرفين أن أنا يعني اعتذرت الأسبوع كنت مريض وخرجت مع الأستاذ ملهم في مجلس الرحمة في حلقة أخرى كانت هناك بعض الرسائل على الإيميل لم أقف عليها لهذه الظروف ومن باب الأمانة يعني أكتفي بثلاثة منهم أقرأهم بسرعة من باب إبراء الذمة في ملف الأزهر اللي بالطبع احنا وقفنا بقالنا أكتر من شهر ما بنوصلش كلامنا فيه وأوعدكم إن شاء الله هنعود مواصلة ملفنا ومحاولة إصلاح مؤسستنا وإذا كنا نحب الأزهر وشيخ الأزهر والقائمين على الأزهر فإن حبنا لديننا أبقى وأتم ولن يمنعنا هذا من أن نقول ما نراه حقا بدليله مع الطمع أننا نطمع في أن نرى أزهرنا في أحسن صورة إن شاء الله الرسالة الأولانية من أحد أبنائنا في الصف الثاني الثانوي يدعى عبد الله محمد بيقول يا شيخ عبد الله بركات أنا طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري أريد منك أن تغيثنا باقي للامتحانات 30 يوم ده يوم ما بعت الرسالة ولم نستلم بعد هذه الكتب جغرافيا وتاريخ وفلسفة ومواطنة وأنا في معهد بالإسكندرية أقول ذلك لأن طلاب الثانوي في القاهرة استلموا تلك الكتب ولو قلت لي أبلغ منطقة المنطقة الأزهرية بذلك أولا أقول لك فعلا قد أبلغتهم بذلك لكنهم لم يفعلوا شيء فأرجوك بالله عليك أن تفعل شيء لنا وشكرا وأرجوك أن ترد علي وإن لم تصدقني فسأصور لك الشكوى وأرسلها إليك في مرة أخرى إن شاء الله وأقول ذلك لأني أريد منك أن تصدقني وتفعل لي شيئا وشكرا فضيلة الشيخ عبد الله بركاته احنا بدورنا بنقول يا عبد الله ببلغ ندائي إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإلى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس قطاع الإسكندرية الديني أو منطقة الإسكندرية الديني اتقوا الله في أبنائنا يعني هذا كلام ما يحتاج تعليق وإن ممكن نقول إن الكتب الخارجية قد تغني في مثل هذه المواد هب إن الطالب يعني فقير وما عندوش حقه مستلم كتابه هذا الكلام مش موجود في التربية والتعليم وإيه الفرق ما بينه وبين زميله اللي في القاهرة اللي استلم وهو ما استلمش هذا خلل ينبغي محاسبة من تسبب فيه ينبغي محاسبة من تسبب فيه وكان معايا اليوم أحد الأحبة المسؤولين فبيقول لي إحنا إداريا أو الداتا اللي عندنا صفر هذا تعبيره وأنا مش هقول اسمه إيه أو الكلام ده ليه لكن ما ينفعش يا فضيلة الإمام نتمنى على الله أن يرتفع شأن الأزهر على يديك وألا تلقى الله بهذه التبعات لأنها يعني تنال من حظ الإنسان بين يدي الله يوم القيامة العابثون والمفرطون ينبغي أن ينالوا جزاءهم أخونا ميدو بدر بيقول والله إني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه أرجوك دكتور عبد الله لا تتركنا نحن الطلاب نواجه الفساد وحدنا عاهدتك ناصرا للحق ومؤيدا له بارك الله فيك احنا ما خزنكش الفترة اللي احنا توقفنا فيها عن ملف الأزهر يا ميدو اه رغما عنا يعني احنا كان في هم وهم أكبر وطبعا الهم الأكبر اللي كان في بتعيشه البلاد يحتاج مننا أن نلقي بالضوء أن نشارك الناس همومهم وحاولنا نكون يعني نقرب المسافات شوية لأن مش من مصلحة مصر ولا باسم الإسلام ولا باسم العقل ولا باسم السياسة أن احنا نوصل لحالة التناحر والتراشق والاقتتال على الأرض اللي عاشتها مصر خلال الشهرين الماضيين فاحنا توقفنا عن ملفنا الخاص يعني على اعتبار ان الهم الاكبر خدنا من الهم الاصغر لكن ما تزعلش حاضر سنعود الى ملفنا ان شاء الله ولن نكون الا خادمين لمصرنا وديننا وازهرنا بنتنا دعاء المهدي بتقول ازيك يا دكتور عبد الله طمنا عليك بس يا دكتور احنا دلوقتي قرأنا القرار اللي جاي من الازهر بعدم معادلة شهادات الثانوية القادمة من مدارس التحفيظ تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية وأنا دلوقتي في تالتة ثانوي في مدارس التحفيظ دي والمشكلة إن ما في أي جامعة هتقبلنا إلا لما الأزهر يعادل الشهادة يعني خلاص إحنا اللي في مدارس التحفيظ ملناش حق في دخول جامعات مصر يا ريت يا شيخ تشوف لنا المشكلة دي يا ريت ترد عليا ضروري يا شيخ الله يحفظك أرجو الاهتمام بهذا الموضوع ضروري يا دكتور جزاك الله خيرا وبعتالي في الرسالة صورة الخطاب اللي جاي من القنصلية المصرية في الرياض اللي بتقول ملخصها ان اخر سنة يتم معادلة هذه الشهادة في الازهر 2010-2011 انا لي تجربة خاصة انا اولادي التسعة الحمد لله ابناء الازهر الشريف وأول سفرية سافرتها إلى مكة المكرمة شرفها الله ولا حرمنا الله منها ابني أو بنتي الكبرى وابني اللي بعده اللي بعدها أخذوا الثانوية من هناك ورغم إن هم ختموا القرآن الحمد لله في الحرام وكانوا خارجين من هنا في إعداد أزهري وإحنا خارجين في بداية الإعارة وكأننا بنعاقب الناس اللي بتسافر ففي سنتهم حظهم قدرهم كده صدر قرار برضه من المشيخة بعدم قبول الشهادات الثانوية اللي جاية من المملكة كانوا بيمتحنوهم في القرآن فإذا نجحوا يخشوا رابعة ثانوي وأولادي جايين على هذا المعنى وهم أبناء الأزهر أصلا فكانت النتيجة أنهم حرموا من أن يواصلوا تعليمهم كما يتمنون وكما أتمنى ورغم أنهم من أبناء الأزهر من أولى ابتدائي إلى الإعدادية أو إلى الصف الثاني الإعدادي ودخلوا التعليم العام وده وقع علينا ضرر كبير جدا وده نتج عنه انه قالوا احنا ساعتها ما بنقبلش الا مدارس التحفيظ مدارس التحفيظ كنا نجد يعني انها اقرب الى المستحيل بالنسبة الينا الجماعة الوافدين في المملكة ونتلطم هنا ونجيب شفاعة هنا وواسطة هنا ويقولوا إذا كنا مش قادرين نقبل السعوديين يعني هنقبل المصريين ورغم جهد إخواني في الجامعة هناك وقياداتهم وفي الكلية اللي كنا شغالين فيها يعني أذكرهم جميعا بالخير وقفوا معانا معنويا وشاركونا الهم اضطررت ان انا اكتب برقية الى الملك فهد وقتها تغمده الله بواسع رحمته وقلت له ليس من المعقول ان احنا هنيجي نعلم اولادكم اولادنا تترمي في الشارع فاما ان اولادنا تدخل مدارس التحفيظ هم جايين من الازهر والازهر لا يعادله عندكم الا مدارس التحفيظ واما ان احنا نعود الرجل عليه رحمه الله كان يعني سريع الكرم وأرسل برقية يقبل أبناء الدكتور جميعا في مدارس التحفيظ ودخل بقية أولادي مدارس تحفيظ القرآن الكريم أنا بقول لك يا فضيلة الإمام مدارس تحفيظ القرآن ليست مستوى أقل أبدا بحال من الأحوال من الثانوية الأزهرية وأنا بكلمك كلام علمي أنا زميل وحبيب وبكلمك بحب بكلمك بإخلاص لو أنت بنفسك قرأت المناهج مش هتقول إنها غير معادلة ومش بالسهولة إن المصري اللي بيسافر يعرف يدخل عياله مدارس التحفيظ وأنا بتكلم عن تجربة وعن معاناة أعلم هذا تماما يعني كون أنه يوفق يدخل أولاده مدارس التحفيظ ده محض فضل الله تبارك وتعالى عايز شفاعات وعايز وصايط وعايز شغلانة فعلى أي أساس بترفضوها هل دي فتوى سياسية أخرى ولا إيه يعني أنا مش فاهم طب إذا كان اللي هيجي من السعودية هيتخاف منه أنا لا أفهم هذا باسم العلم لكن لو افترضنا جدلا إن هو ده فحوى القرار اللي طالع يا فضيلة الإمام يبقى أولادك ليهم حق في رقبتك ما دام خارج من الأزهر شوف له مصلحته ابن التربية والتعليم السفارة بتتكفل بإجراء لامتحانات لأبناء التربية والتعليم في المملكة وغيرها أنت حضرتك مش عايز الولد يجي من أي مكان وفر له يكمل دراسته هو هناك إنما أنت مش بتعاقب أبوه وتعاقب الأسرة وتقول لا يقبل باسم العلم لا يجوز لك أن تقول لا يقبل لأن ما يدرس هناك يكاد يكون هو ذات المستوى اللي موجود هنا في الأزهر وليس مستوى متدنيا ولو تجاوزنا الفتوى السياسية إن هو ممكن يجي بقى هناك معاه توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ودي حاجة ممكن البعض يقول مش عايزينها يبقى وفر البديل ثم إني أفهم في القانون إن القانون لا يسير بأثر رجعي بمعنى يعني لما يبقى القرار بيقول إن آخر سنة 2010 2011 يبقى فضيلة الإمام حضرتك في رقبتك أمانة أمام الله نسألك عنها أمام الله ونبلغها أمام الدنيا كلها ما ينفعش الولد اللي في الثانوية السنة دي يعني معناها كان في أولى ثانوي في مدارس التحفيظ 2009 2010 يبقى ده ما ينسحبش عليه القرار لكن ممكن تقوله لي من النهاردة ان 2010 2011 دي اخر سنة يبقى الطالب اللي هيدخل 2011 2012 اولى ثانوي ما تقبلوش يبقى انت كده انصفت 50% وتوفر له البديل الازهري يبقى انصفت 100% واحنا بنحترم القوانين حتى ولو كان فيها تعسف حتى ولو كان فيها تجاوز وانا اوقن ان هذا القرار فيه تجاوز وانا بحكم التجربة الشخصية في معاناة كبيرة على كل ولي امر حفظ ابنه القرآن وحريص على ان ابنه يبقى من اهل القرآن وحريص على ان ابنه يتعلم في الازهر انا اولادي التسعة خريجي الازهر ما بين اللي بيدرس الدكتوراه وما بين اخر واحد في الصف الاول الابتدائي هذا العام بعد ما خد الكي جي 1 و2 زي ما بيسموه فاتمنى من فضيلة الامام الاكبر ورسولنا يعلمنا يا فضيلة الامام اننا امة تيسر ولا تعسر وما خير رسول الله بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه أنا بضم صوتي إلى صوت بنتي دعاء المحم... المهدي اللي هي في ثالثة ثانوي هذا العام أرى أن هذا حق لها أن تأتي من مدارس التحفيظ إلى جامعة الأزهر كما كان متبعا من ذي قبل وأرى أن حق من هو دونها في الصف الثاني الثانوي أو الصف الأول الثانوي أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر ونحن نظن فيه الخير وندرك أنه على المستوى الإنساني يتمتع بحس شخصي عال أحسبه كذلك والله حسيبه لابد أن يحل هذه الإشكالية لمن خرج من مصر وهو مرتبط بالأزهر الشريف أن يفتح له الباب بأن يجرى له الاختبار أو أن تعادل شهادة مدارس التحفيظ خاصة كما كان متبعا من ذي قبل أقولها من أجل ديني أقولها من أجل مصلحة جامعة الأزهر أقولها حسبة لله تبارك وتعالى لأن بناء مصر أمانة في رقابنا جميعا ولن يصل البناء إلى المستوى المنشود إلا إذا تكاتفنا وأخلصنا النوايا وكنا صادقين مع الله تبارك وتعالى أسأل الله التوفيق لي ولكم وللمسلمين بقيت إخواننا يعني رسائلهم مش يعني حساسة شويتين وممكن تؤجل فهستأذنهم أنا يعني أطابع ورقة واحدة من الإيميل بتاعي عشان ما أجيبش الجهاز لكن هيبقى الجهاز معايا فيما بعد إن شاء الله ورسائلكم على العين والرأس ومشاكلكم هنعيش لحلها إن شاء الرحمن الرحيم وأرجو الله إن احنا نشوف مصر تعدي إلى بر الأمان ويبقى اللي جاي أفضل وأحسن وأأمن آه هذا ما نتمناه على الله وأنا على يقين أن مصر عزيزة على الله وما ذلك على الله بعزيز تعالوا بينا مشاهدي الكرام آه إلى صلب كلامنا وماذا بعد الاستفتاء احنا من ساعة ونص فاتت تقريبا آه شاهدنا واستمعنا إلى النتيجة الرسمية اللي أعلنها المسؤولين عن لجنة الاستفتاء وقالوا ان نتيجة الاستفتاء 63.8% من عشرة في المية نعم و36.2% من عشرة في المية لا يعني الارقام الصحيحة غير الكسر يعني هي هي بس اعكس هات الثلاثة مكان الستة والستة مكان الثلاثة ويعني نسأل الله انه يعني يقيم البلاد على خير طبعا القضية مش قضية نعم ولا ولا حرب ولا زي ما كان بعض بيصور وجنة ونار وحزبين متصارعين وانقسام الدولة لا لا احنا بنعتبر كل من قال نعم وقد غلب على ظني أنه بهذا يعني ينصر دين الله وينصر وطنه ويتمنى لمصر الاستقرار والنماء بنعم أنه مأجور بهذه النية ومن قال لا وهو يغلب على ظنه أنه بلا التي سطرها بيده ينصر دينه وينصر وطنه ويغلب الاستقرار بلا هو مأجور أيضا من الله سبحانه وتعالى هو اللي يأسم في الحالتين اللي قال نعم أو لا بغير نية صادقة وبغير رؤية صادقة لكن نختلف في الرؤى خلاص إذا اجتهد الإنسان فأصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر على كل حال بكل المقاييس بكل الأعراف الشرعية والقانونية يبقى على الجميع أن يحترم رأي الشعب كل الناس كانت بتتكلم باسم الشعب الشعب النهاردة اتكلم باسمه وادونا النسبة بتاعته حسب الآليات اللي موجودة تعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نبني بلدنا لأن إما كناش هنعمل كده يبقى احنا في زعمنا لحبنا لبلدنا احنا كدابين لو احنا صادقين ما ينفعش بقى التخوين ولا ينفع الكشف عن النوايا ولا ينفع التشكيك المتبادل ولا الاتهام المتبادل لا خلاص احنا الان امام دستور واللي قال لا امامه اكتر من فرصة لتصحيح ما يريد اما بالحوار المباشر من خلال القنوات الطبيعية للاحزاب وممثلينها والشخصيات العامة مباشرة مع الرئاسة والرئيس التزم بوعد لابد أن يسأل عنه وهو أن ما سيأتيه مكتوبا سيقدمه للبرلمان في مجلس الشعب لدراسته وعندنا وسيلة تانية مباشرة معانا ان احنا نحسن اختيار من يمثلنا في مجلس الشعب ونعطيه ما نتمنى والحياة تمشي يبقى احنا نقدر نمشي لان بنيان الدنيا مش بزرار ندوس عليه ولا بالاماني حتى الدين نفسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوما قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل تعالوا نشوف إزاي هنبني بلدنا الكلام ده هيمشي على الكل اللي احنا بنقوله ده بنتكلم بالمفهوم الشرعي على قدر فهمي وأرجو أن يسددني الله تبارك وتعالى وأن يجري على قلبي ولساني ما يرضيه عني أولا وما يجعله سببا في نصرة البلاد والعباد إنه ولي ذلك والقادر عليه طبعا المسؤولية تبدأ بالفرد أنا وإنت وإنتي من أول رئيس الدولة ل ما فيش أقل ولا أكبر لآخر مواطن مصري لأحدث إنسان بلغ الحلم بل أقل من ذلك بتبعيته لأبيه وأمه خلوني أبدأ برئيس الدولة أولا علشان أكثر من اعتبار أولا هو المسؤول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأمر الثاني أنه الرأس القائمة على الأمر وإذا استقام العود استقام ظله ومش ممكن يبقى الظل هو اللي يتحكم في العود ولا يستقيم الظل والعود أعوج فإذا استقام رئيسنا حتما يستقيم الجميع أنا أظن حتى هذه اللحظة رئيس الدولة لم يجلس على كرسي الرئاسة والله يعني إذا كان في شخص ممكن يصعب على أي واحد عاقل يبقى الدكتور مرسي يعني يستحق الشفقة يستحق الدعاء يعني ليه لأنه المناخ غير صحي بالمرة المناخ غير صحي بالمرة لكن على كل حال هذا قدره ويمكن أن يكون عظيما يمكن أن يكون رئيسا عظيما ويمكن أن لا يكون شيئا فلو أنه استمع وبطانته إلى ما سنقول وأنا قبل كده وجهت له كلام لكن يبدو أنه ما وصلش خلاص ذمتنا بتبرأ إحنا بنقول اللي علينا لكن أتمنى أن يصل إلي هذا الكلام وأن باعتباري حافظا لكتاب الله لابد أن يفقهه ويفقهه تماما على كل حال معنا اتصال مرحبا أخونا مصطفى
ازيك يا دكتور عبد الله أهلا بنحفظك ان شاء وسهلا، الله مرحبا.
ولكم خير والله مرحبا يا شيخ يرحم مصطفى الله عز وجل يعني انا بحبك في الله عز وجل حبك الذي اسال الله عز وجل ان يجمعنا بهذا الحب يعني في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا عليه الذين وسلم إن شاء الله.
اللهم امين شيخنا والله يعني عندي اسئله اتمنى حضرتك ان شاء الله تجاوبنا عليها قبل انتهاء الحلقه باذن الله عز وجل يعني نعم ال- ال- السؤال الاول يا شيخنا عندي بنتي الصغيره آه، انا حاليا بعمل في السعوديه وهي في مصر يعني آه، دائما تنظر الى السقف يعني سقف ال- ال- ال- الغرفه او سقف المنزل آه، ويت- يعني كان هناك شيء يعني تكون مثلا في عو في عفريت تنظر مثلا الى ال- الى الحائط او الحيطه آه، تت- تقول مثلا لامها انظري آه، كان هناك شيء يعني يمشي على الحائط او ها- هل الاطفال يعني هل ده امر عادي ولا بفضل احنا طبعا لا نشغل اغاني بفضل الله طبعا امها بفضل الله عز السؤال, وجل يعني.
السؤال الثاني يا مصطفى ماشي آه، السؤال الثاني يا شيخنا انا يعني بعمل في السعوديه وطبعا بترك الزوجه وكده ولكن دايما اشعر بالذنب فهل ال- يعني الانسان الذي يترك زوجته واولاده من اجل يعني لقمه العيش هل عليه اسم؟ آه الامر الثالث شيخنا انا طبعا هنا كنت بفضل الله في مصر يعني بطلب العلم يعني بحضر مشايخنا وكده لكن في السعوديه انا عملي يعني داخل مواقع بعيد عن ال- عن عن المدن وعن فعايز حضرتك تديني مثلا بعض ال- النصائح بفضل الله عز وجل اللي اطلب بيها العلم او احاول ان أنا- وانا حاليا آه، في مكاني كده يعني استزيد من من طلب العلم او كالمفاتيح يعني بفضل الله عز وجل طيب شوف يا شيخ وربنا مصطفى يجازيك عنا خير ان شاء بالنسبة الله لموضوع بنتك أرجوك و- والعلم اللي أنت يعني عايز تسأل عنه خد التليفون قبل ما تقفل ال- المكالمة من الكنترول خد رقم التليفون بتاعي وكلمني بعد الحلقة عينيا ليك يا مصطفى أما فيما يخص آه، وجودك في آه، في السفر بعيدا عن أهلك آه، لابد أن تطمئن أنهم راضون وأنهم لا يعرض لا يتعرضون لفتنة بسفرك هذا حتى لا يلحق المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى فإن رضي, رضي الأهل وأدركت أنهم لا فتنة يخ- تخشى عليهم من سفرك ولا تخشى عليك أيضا الفتنة في سفرك أسأل الله أن يعينك فإن لم يكن يا ولدي يبقى آه، كن حيثما يكون أهلك معك وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أعود إلى كلامنا ورسالتنا النهاردة وماذا بعد الاستفتاء لكلامنا مع فخامة رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي اللي أنا أظن أنه لسه لم يجلس على كرسي الرئاسة بعد وانه النهارده يعني ب- بنتيجه الاستفتاء هذا هو رئيس بنسبة 50% تكتمل النسبة بتاعته بعد ما يتم انتخاب مجلس الشعب وتكوين الحكومة اللي ينتخبها البرلمان وبكده يبقى آه هو رئيس بنسبة 100% ويحاسب على الصغيرة والكبيرة لكن مش معنى هذا ان هو لا يحاسب الخمسين في المية اللي معاه النهاردة هو مسؤول عنها امام الله واحنا بندي النصيحة باسم ما تعلمناه في ديننا لعل الخمسين في المية تكبر وتزيد رغم ان لسه مفيش مجلس شعب ومفيش حكومة منتخبة من البرلمان اول حاجة بتقابلنا سعادة الرئيس القوانين اللي هتتاخد السريعة في مجلس الشورى دي هتبقى اخطر ما يمكن لانها المرحلة مرحلة مطلوب فيها قبل ما تحقق الاستقرار كمان تزيل الاحتقان اللي موجود احنا شفنا بعض القرارات طلعت سواء كانت صح ولا غلط ضرائب نازلة اسعار مش عارف ايه ودي عملت مشاكل كتيرة صحيح حصل تراجع عنها لكن يسأل اللي طلعها طلعها ازاي في التوقيت ده فنخلي بالنا سعادة الرئيس احنا محتاجين اهم حاجة في القوانين اللي هتطلع الان ان تضبط لنا ميزان الثواب والعقاب انا بقولها لك يا سعادة الرئيس الرؤية اللي مشيت بيها مؤسسة الرئاسة والحكومة حتى الان اراها مجافية لشرع الله وهذكرك يا رئيسنا يا حافظ القرآن بقول لحضرتك ارجع تدبر ختام سورة الكهف أنت لم يمكن لك بعد لم يعطيك الصوت قريبا ممن أعطاك الصوت يعني في ناس معاك وفي ناس عليك بينما ذو القرنين ربنا قال إن مكنا له في الأرض انت بتحارب الدولة العميقة وعندك ناس ضدك ومش عايزاك حتى داخل مؤسسة الرئاسة بينما ذو القرنين ربنا قال إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا ودول فارقين جوهريين بينك وبين ذو القرنين ومع هذا ذو القرنين وضع القاعدة قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا ضوابط الثواب والعقاب وسن القوانين التي لا تغير صدور الناس عليك ولا على المشروع الإسلامي انت يوم ما هتسيب كرسي الرئاسة انا افهم ان مفترض تكون اسعد الناس هتعرف تنام كويس وانت ما تعرفش تنام دلوقتي وهتعرف تسعد بزوجتك وولادك اللي انت محروم منهم دلوقتي وهتعرف تسعد باستقلاليتك انت لما اتكلمت في البداية قلت انا ماليش حقوق وعلي واجبات وهذا خلل يا ريس هذا خلل يا ريس انت ممكن تتنازل عن حقك الشخصي في شخص محمد مرسي انت حر وتبقى صاحب فضل ما اقدرش اقول لك لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال امرت ان اعفو عمن ظلمني واعطي من حرمني واصل من قطعني شكرا لما تتخلق بأخلاق سيدنا النبي مرحبا لكن أنت الرئيس لا مش من حقك مش من حقك يا رئيس أما تبقى رئيس يبقى لا أنت بتحمل كرامة هذا الوطن ومسؤولية هذا الوطن ولازم يبقى تفكيرك أعمق من تفكير من يناوئك وتتسع بصدرك للجميع لأنك أب وكما قال الإمام الحسن البصري الراعي الإمام العادل كالأب الشفوق كالأب الشفوق يسعى لأولاده صغارا ويدخر لهم كبارا بيجري يشقى على عياله ويأكلهم ويلبسهم ويعلمهم وهم صغيرين وعايز يجوزهم ويسكنهم وهم كبار يسعى لهم صغارا ويدخر لهم كبارا ويرتاد لهم أطيب المراعي يدور لهم على الراحة والعز والر... وال... وال... وكل مظاهر السعادة ويزودهم عن مراتع الهلكة دي مهمتك يا ريس وعشان ما اطولش عليك في هذه الجزئية بقول لحضرتك لازم تبقى باينة من النهاردة بما ان نتيجة الاستفتاء قالت نعم امبارح ما كانش حد عارف يحاسب حد ما حدش عارف يحاسب حد هنحاسبه على اي اساس بايه حتى القضاء بقى فيه هوا النهارده ما بقاش فيه الكلام ده بقى فيه قضيه حاكمه اسمها الدستور اللي استفتى عليه الشعب يبقى لازم ضوابط الثواب والعقاب تبقى باينه وعشان تبقى باينه وواضحه هديك ميزان قالوا سيدنا عمر ابن الخطاب اتمنى ان تتعلم منه وان تتاسى به لعل الله يحشرك وإيانا في زمرته قالها لشريح القاضي إياك أن يطمع القوي في حيفك وإياك أن ييأس الضعيف من عدلك إياك يا دكتور يا رئيس مصر أن يطمع الأقوياء بالزور بالحق في أن يغلبوك على أمر ما وإياك ثم إياك أن ييأس الضعاف والأفراد في أن ينالوا حقهم المهضوم فإن يئسوا استجابوا للظالمين وإن تعانق الظالمون واليائسون المظلومون فأنت في خطر عظيم وقل على الدنيا السلام معانا اتصال مرحبا أخونا أسامة أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة مرحبا يا الله.
شيخ مرحبا
والله إن حبك في الله أحبك الذي أحببتني والله كلامك زي الدواء اللي لما يشفي من السرطان الله يعزك ويبارك فيك أولا أنا عاوز أقول للشيخ الدكتور محمد العرفي حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك آمين وما أقول للناس المتخاذلة في مصر كلها اسمعوا الشيخ ده اسمعوا الراجل ده لما يقول إيه عن مصر اسمع الراجل ده لما يقول اسمع يا قضاة مصر اسمع وزراء مصر اسمع يا حرامية اللي شغالين في مصر لما تنسوا فيها كلكم لا إله إلا الله.
اسمعوا اسمع يا مدير, مدير التربية والتعليم اسمع يا أي واحد مسؤول في مصر اسمع الشيخ ده لما يقول لي على مصر اسمع انت مش بتسمع الشيخ محمد حسان ليه اسمعها راجل من بره مصر خالص من تاني دولة اما يشهد لمصر واحنا مش سامعين احنا وجداننا صمت خلاص مش اما نسمع الحق ليه الناس دهياتي مش هتفهم. مصر مصر دي امانه امانه في رقبتنا كلنا يعني المفروض الناس كلها تقف جنبها فانا مش عارف يعني حتى اقباط مصر اقباط مصر شوف الرسول لما يقول عنهم ايه يعني صلى الناس الله عليه وسلم.
والله اسمه محمد العرفي مع احترامي ليك يا شيخ يتكذب بالدم المفروض على قناه الرحمه من دمنا احنا لان الراجل ده هاتي- يعني بصراحه ربنا حياها الله وبياها بصراحه ربنا ونرجو منك الدعاء بش...
جزاك الله خير يا أخ أسامة ماشي وشكرا وجزى الله كل من تكلم في حق مصر بخير نعم آه، أخونا أحمد السلام عليكم فضيلة الشيخ أهلا وسهلا مرحبا جزاك الله كل خير وجزاك يا وربنا حبيبي يجعل في زن اعمالك وينفعك آمين.
بيه يا رب آمين ويكون لك زخرا في الدنيا والاخره آمين إيه بس في نقطه حضرتك بخصوص الضرائب حضرتك ذكرتها للدكتور محمد مرسي ان حضرتك ذكرت انه اجل واحنا سمعنا كلنا انه اجل إيه، ت- تطبيق الضريبه لكن في مشكله انه الضريبه اقرت في الجريده الرسميه وبالتالي حي- هيعمل بيها في الاقراءات الضريبيه في يناير القادم فعشان يلغيها لازم يلغيها ب- آه، في الجريده الرسميه وهو للاسف لم يلغيها في الجريده الرسميه لغاها اعلاميا او قال توقف العمل بيها لكن لم ينزل القرار في الجريده الرسميه في ال- في قانون الضرائب بوقف العمل بيها فبالتالي القرارات الضريبيه اللي هتنزل في يناير القادم هيعمل بهذه الضريبه الجديده فنرجو من الدكتور احمد مرسي ي- يعني ي- ي- يصدر قرار في الجريده الرسميه بايقاف العمل بيها او الغائها او اي شيء لان هتعمل بيها كده لان مفيش في ال- في مامورات الضرائب آه، جريده رسميه انها يعمل بيها مفيش الغاء آه، رسمي الغاء كله شفوي انه هي- الغاء شفوي انه ايه هيوقف العمل بيها فما- فدي مشكله مهمه جدا للناس الناس هتفتكر ان هو وقف العمل بيها وتيجي تفاجئ الضرايب ان بدل 20% هتبقى 25% لان الضريبه كانت 25% اللي هو اقرها وقال هن هن هن هنأجلها فلغايه ماشي.
دلوقتي ما فيش تأجيل ليها في الجريدة الرسمية ماشي يا عم احمد لكن هنقول كلمه صغيره هنقول بدايه آه، سن الضرائب شرعا يجوز للحاكم ان يسنها اذا قصرت الزكاه عن واجبها تمام والضرائب دي معناها ايه معناها الخدمات اللي هتقدم الى المواطن الى الشعب ايوه لكن بنقول كلمة صغيرة اختيار المبدأ مشروع ومكفول يا ريس لكن التوقيت مش وقته الآن على الأقل وخلينا نعيد دراستها لما ياخد ضرائب من الأغنياء ومن ال- القادرين ومن أرباب المال ما اقدرش أقول له إلغي الكلام ده لأن ده واجب وإن لم يقم هؤلاء بواجبهم الآن متى يقومون به لكن الكادحين والغلابة اصبر قليلا انت لا.
النهاردة انا فئة مثلا تحسن راتبي ايوه خد مني ولما انا اتضرر اتضرب بالجزم لا انا اقصد اقصد حاجه يا دكتور عبد اسمعني يا الله عم احمد اسمعني يا عم احمد الكلام مش على العموم الله يرضى عليك ايوه انا النهاردة كشريحة في المجتمع مثلا إيه، زاد راتبنا الحمد لله مم.
لازم اقول الحمد لله يبقى لما ياخد مني الضريبة من اجل خدمة البلاد انا لازم اكون اول من يسعد بهذا تمام لكن لما يجي ياخدها من اللي لسه ما زال راتبه على امره اقول له لا اصبر شويه يا دكتور مرسي ما هو المشكله يا دكتور خلاص هو- دكتور هو ما انا ما عنديش التفاصيل يا عم احمد ما أنا بقول رسالتك لحضرتك.
وصلت وانا معاك ما اختلفتش معاك حبيبي مظبوط يا عم احمد بس يبقى كلامنا عشان الامانه انا بتحمل امانه الكلمه يبقى لازم نكون صادقين ما اقدرش اقول الغي يا دكتور مرسي هذا الكلام وفقط ده يبقى ده كلام خطا ما اقدرش اقول له الغي عشان ما يقولوش ده هو الغاها اعلاميا لما خلص للسفته بدا بقى فرعون لا برضه انا مش دي في دماغي لكن بنقول يدرس القرار ويدرس القانون ولا يطبق الا على القادر لان احنا مسؤوليتنا ان ننهض باعباء المواطن الغلبان اللي مش لاقي ياكل وده حقنا جميعا يا جماعة ده سيدنا النبي بيقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا لقد هلك يا رسول الله من هو قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم أنا كإنسان مسؤول الم... الوزير مسؤول رئيس الوزارة مسؤول رئيس الدولة مسؤول قطع منها بقى زي ما انت عايز مسؤول فيا اخ احمد كلامك غالي وعلى عيننا وراسنا لكن لازم يتحط له ضوابط فبعمومه واطلاقه يبقى يبقى ضلال وانكاره او قبوله ضلال ايضا يعني قبوله مطلقا لا يجوز رفضه مطلقا لا يجوز انما ينبغي ان يكون هناك تفصيل وفق المفهوم الشرعي ومراعاة مصالح العباد والبلاد اخونا زين مرحبا
السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا اهلا وسهلا مرحبا بارك الله فيك وزادك الله علما وحفظك ونفع آمين.
بك الأمة كلها آمين آمين شكر الله لكم الله منور قناة الرحمة يا شيخنا تسلم حاج قلبي ربنا يرضى عليك والله أقول كلمة للذين يسعون في الأرض فسادا في مصر أقول لهم هذا هو دين الله عز وجل ودين الله بإذن الله سينصر بنا أو بغيرنا وإن شاء الله الشريعة تحكم مصر بإذن الله شا- ان شاء الله
وأسألك الدعاء يا شيخي لي جزاك الله ولوالدي خيرا يا شيخ ولإخواني.
زين جزاك الله خيرا وشكر الله لك اخونا احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته احمد عبد الزار مع فضيلتك المختص بقسم شؤون القران اداره اوقاف عياد ثاني محافظه الجيزه.
اهلا وسهلا مرحبا مولانا اسال الله عز وجل ان يبارك في عمرك.
اكرمكم الله واياكم اذكر فضيلتك ان شيخنا الغزالي رحمه الله عليه كان في مناظره مع احد العلمانيين، فاحد العلمانيين بيقول الرسول عليه السلام لم يشارك في غزوات قط. ففضل يتكلم فشيخنا الغزالي قال ايه بقى؟ قال والله هذا الكلام لن اسمعه من عاقل قط. فكل موجود كل الموجودين في المنصه بأعلى صوت قالوا الله أكبر الله أكبر تاني حاجة يا مولانا أنا لازم متابع برنامج إعلام الأمة وأنا يعني بناشد فضيلة الأستاذ محمود حسان برنامج اعلام الامه جد سيدنا الدكتور المسير وقصه حياته والله انا اتاثرت جدا لما شفت ولاده ثلاثه علماء في في جامعه الازهر عليه رحمه الله تاثرت جدا فانا بقول يا ريت ال- ال- برنامج اعلام الامه يبقى يبقى فيه حلقه ثانيه في الاسبوع يعني حلقه واحده لا- لا تكفي ل- لهؤلاء العلماء العظام جزاك مثل الله الدكتور خير.
المسير نعم يعني انا اتمنى ارى حياه الدكتور شلت... سيدنا الشيخ شلتوت آه، الدكتور عبد الحليم محمود آه، حسن مأمون حسنان مخلوف هؤلاء ال- ال- العظام فحلقه واحده لا تكفي لهؤلاء ال- الاعلام في في- على قناه الرحمه في الاسبوع فانا اتمنى يبقى في حلقتين ان شاء الله يبقى حلقتين في الاسبوع حتى نستمتع ب- بافيادنا جزاك الله خيرا والرسالة وصلت واعتقد ان اخواننا في ادارة القناة وصلتهم الرسالة ونتمنى ان كل البرامج النافعة التي يطلبها الناس بالفعل ان يكون لها اكثر من موعد في الاسبوع نعم ام محمد مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ربنا يبارك في فضيلتك وفي كل مشايخنا العظماء العلماء الطيبين اهلا اللي وسهلا انتوا ربنا بعتكم لينا والله والله لتجديد الامه لتجديد الدين في هذه في هذه الحقبه من الزمن الطيب الجميل وربنا يرزقنا كمان رئيس الطيب المبارك ده اللي حامل لكتاب الله ذو الخلق العالي والناس مش فاهمه الخلق العالي ده يعني في ناس مفكره الخلق العالي ده ضعف ولكن هو عن قوه لان ليس ال- آه يعني ما- يعني من قزم غيظه في قزم الغيظ والحاجات الجميله دي كلها اللي انا مش بقدر اتكلم في وجود حضراتكم آه، والواحد بيتلعثم لان انتوا افضل مننا طبعا ربنا يبارك فيك.
آه ربنا يبارك في حضرتك احسابكم كذلك ولا حسيبكم شكراً انا عايزه لله.
اقول حاجه بس اول حاجه لازم نوقف الفتنه الفتنه اللي هي راس ال ال ال عبد الله بن ابي بن سلول اللي هي الاعلام الكاذب بنقول في حريه اعلام بس ليه الكذب ليه الكذب ده كله لابد من محاكمه علنيه عادله وعاجله لابد من محاكمه علنيه عاجله وعادله لما يطلع واحد زي خير رمضان أب- بلاش اسمي اسامي في ال CBC ويطلع يقول ان ال- ان ال- ان المستشار اللي واقف على لجنه من اللجان منجد ويطلع غير منجد لما يطلع يقولوا الدستور زواج البنت فيه تسع سنين ويطلع الكلام ده مش موجود يا ام محمد لا- نعم.
تجاوزنا خلاص واعلنت نتيجة الدستور لا بس لابد بعد اذن حضرتك اصبري علي اصبري علي نعم اصبر علي اللي يبص وراه عمره ما يمشي لقدام ما احنا مش بنبص لورا اصل دول هيفضلوا في كذابهم وفي ما غيهم تقلقيش الله غالب على امره احنا برنامجنا النهارده بنقول ماذا بعد الاستفتاء عشان بنحط النقاط على الحروف واظن لما قلنا في الجزئيه الاولانيه ضوابط الثواب والعقاب والقوانين التي تسن في هذه المرحله الكلام ده يشمل كل اللي انت قلتيه وغيره بس ما نعم.
بنخصصش المسألة لا في الأشخاص ولا في الهيئات إنما احنا عايزين كلام يبقى عادل على الكل ألا يطمع القوي في حيف الرئيس نعم.
وألا ييأس الضعيف من عدله وساعتها طالما في حاجة نتحاسب بيها كلنا ومسطرة واحدة يبقى اللي يغلط لازم يتحاسب مم.
وإنما بق- امبارح ده انسي لله اللي, اللي غلط فيكي سامحيه لله لا ما انا مش بص حضرتك هو مش عشان خاطري انا لكن ده خاطر شعب بحاله ما هو الشعب- حضرتك لما لو يطلع- فضلنا- هقول لحضرتك حاجه ما زال الكذب مستمر حضرتك لو ف... و... النتيجة أعلنت إمتى يا أم محمد؟
طيب اخر حاجه اليوم طيب ده ده من ساعة ونص نعم مش نكون عقلاء يا اختي الكريمه ما هم بقى بص حضرتك احنا هم بنتفق مستمرين الان ومسلسل.
بنقول له يا ريس لابد من الثواب والعقاب سمع الحلقه من الاول ولا مش ده سمعها معاه وجميل عجبني لما كلام نشوف حضرتك لو هو ما جدا.
نفذش الكلام ده يبقى هو اللي غلطان نعم خلاص ويطلع يعلن علينا بشفافيه ما انا بقول لحضرتك اه اهو يطلع علينا بشفافيه في خطاب رسمي هو لو ط... لو نفذ اللي احنا بنقوله هيستريح ويريح الشعب معاه ويفتح لنا كل الملفات علنا مش شرط هو يفتحها بنفسه خلينا بس نبدا نبدا العجله تمشي صح تعبنا الله يرضى يا فضيلة عليك الشيخ تعبنا تعبنا بجملة.
تعبنا من الكذب بجملك تعبنا ما تزعليش عشان الدستور ده يمر بفضل الله تعبنا بس أقسم هذا بالله فضل بيت الله بيت.
على مصر هذا فضل الله على مصر نعم اه والله وبالتالي آه عايزين والله.
نبني مش عايزين نهدم وعايز عايزين أقول إن في نجمع حاجة مش بقى.
نفرق الله يرضى عليكي حاضر.
وان شاء الله املنا في رحمه ربنا ان ان شاء بكره الله بصدقنا مع الله هيبقى افضل من امبارح طيب ونمرة اتنين مش هيبقى فيه مجاعة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هيبقى فيه مجاعة لان البلد كانت بتتسرق دلوقتي البلد ما بتتسرقش فان شاء الله مش هيبقى فيه مجاعة مهما يحدث ان شاء الله احنا راضيين بقضاء ربنا وقدره ولكن نأمل ان يتحكم فينا شرع ربنا ان شاء الله إن شاء ده اللي احنا الله، إن شاء منتظرينه الله.
باذن الله شكرا يا ام محمد احنا كده الاتصالات هتغلبنا كتير يا مولانا انا كده عايز اخلص كلامي الله يرضى عليك ماشي طب اخونا طارق انا أي، السلام بعتذر عليكم.
لكل اخواتنا المشاهدين والمشاهدات الاتصالات مشغوله على التليفون بس انا عايز أخل... ابلغ كلمتين فهناخد عليكم.
اخونا طارق ونستاذنكم أيوة، بس عشر دقايق اخلص الكلمتين وبعدين ناخد اي اتصالات تاني اذا كان في وقت معنا اخونا طارق مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذنا اهلا وسهلا ومرحبا انا شايف يا استاذنا ان اكبر تحدي دلوقتي ل- ل- للتغيير في مصر الاكذوبه اللي هم دلوقتي بيلعبوا عليها وبيرنوا عليها هو اكذوبه استقلال استقلال القضاء م.
يعني انا ال- ال- الاكذوبه دي يوهموا الشعب ان احنا عندنا آه، استقلال القضاء و- و- وفي فرق شديد يا ريت حضرتك توضحه بين استقلال القضاء واستعلاء القضاء واستكبار القضاء احنا فعلا عندنا قضاة مستقلين لكن ما عندناش قضاء مستقل يا ريت حضرتك العلماء يقروا قانون السلطة القضائية ويقولوا كلماتهم القضاء اللي كان بيوفر حماية قانونية المفسدين لمن هم في السلطة لتغطية الس- طبعا ال- ال- ال- الفساد اللي كان موجود من اختلاس ومحاباة لأقارب ال- ال- المفسدين طبعا احنا لازم حضرتك تقول- يعني العلماء يقولوا كلمتهم ان الفساد القضائي هو منبع الاساسي للظلم سبب الثوره اساسا كانت على الظلم والفساد التخلف الاقتصادي اللي احنا فيه سببه الويلات اللي- اللي كانت بتحصل في القضاء فمن دون عداله هتنفرط جميع الامور في لعبه بتلعب دلوقتي طبعا انت حضرتك لو قريت ق- قانون السلطه القضائيه بيرسخ المحسوبيه والتوريث والرشوه والنفوذ ومش ممكن ابدا هتكون في عداله العدل اساسي الملك الفساد القضائي هو المنبع الاساسي للظلم والتخلف الاقتصادي في مصر لازم العلماء في الفتره دي يقولوا كلمتهم لان بدون عداله هتنفرط جميع الامور في لعبه وفي تهديد من القضاه مش هيكون في انتخابات مش هيكون في حاجه الا لما لازم نطهر القضاء انا بطالب دلوقتي كل اخواتنا اللي جابوا تقدير امتياز وجيد جدا من عشر سنين ينزلوا وقفه احتجاجيه قدام مجلس القضاء الاعلى عشان نعرف الناس اللي اللي دخلوا القضاء بالرشوه وبالمحسوبيه وبال لابد ان يكون في وقفه جاده من الناس دي دلوقتي والا طبعا هن... هن... هنرسخ لمفهوم الرشوه والمحسوبيه اللي بيرشح فيها رجال القضاء المفسدين اللي عايزين دلوقتي يعملوا ثوره مضاده على العدل وعلى الحريه وعلى حقوق الشعب باسم وبحجه اكذوبه استقلال القضاء وهي في الحقيقه يا ريت حضرتك تتكلم حضرتك والعلماء يتكلموا من هو القاضي ومن هو القضاء المستقل لان للاسف دي اكذوبه بتتروج في كل الاعلام دلوقتي تحت حجه حتى في القنوات الدينيه يجي يقول لك القضاء الشامخ القضاء المستقل ما عندناش يا اخوانا قضاء مستقل في مصر مصر فيه صحيح قضاة شرفاء قضاة مستقلين لكن ما عندناش قضاء مستقل ماشي من يا سنة عم طارق.
2006
ماشي يا جزاكم عم الله طارق خليك معايا لان انا موافق على جزء من كلامك وجزء تاني لا انا عايزك يا عم طارق بدل ما تنزل قدام دار القضاء وده هنكم هن- هنتكلم فيه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله احنا عايزين ثقافه بقى النزول للارض والاعتصامات والكلام ده نفهم اللي لينا واللي علينا فيها ايه لكن ممكن يا عم طارق اعمل لي صفحه على آه، استخدم الوسائل التقنيه على التويتر ولا الفيسبوك ولا غيره واعملها انا ابني آه، احد ابنائي او اكبر ابنائي الذكور معاه ليسانس حقوق من جامعه عين شمس بجيد مرتفع ورشح للنيابه العامه و يعني الحمد لله يعني لا- لا لا عنده اب مرتشي ولا اب فاسد ولا عنده سوابق ولا يعني امور المفترض لكن لاخر لحظه رفع اسمه من الكشف وهو بيمثل الجهه اللي بيتكلم عنها اخونا طارق وهو الان مع الماجستير من حقوق عين شمس وربنا يوفقه يخلص الدكتوراه بتاعته آه، من حقك يا طارق انت وكل اخواتك اللي جابوا جيد جدا وامتياز وترموا بره عشان الاستغلال القضاء من بعض القضاء او استعلاء القضاة ان ابن القاضي يبقى قاضي وابن المستشار يبقى مستشار وان لم يكن كفءا في الفترة الماضية هذه صرخة حق وأنا أؤيدك عليها لكن أنا أتمنى يا طارق أن يبقى لنا آليات تانية يعني اعمل الصفحات ديت ضم عليها كل إخواتك كل واحد يدخل يدي السي في بتاعته أو يحط صورة الشهادة بتاعته وأوعدك يا طارق تواصل معايا مع البرنامج وإذا الكلام ده وصلني أنا هعمل حلقة كاملة على هذا الموضوع وتعال نشوف عددكم كام اللي ظلموه القضاه في ظل نظام مبارك يبقى ده كلامك حق لكن مش عايزين نقول كل حاجة هننزل نعمل وقفة هنقف في الشارع هنقطع طريق الناس النهاردة قطعوا اللي مش عاجبهم مش عارف ايه قطعوا الطريق ايه ده كلام احنا كده هن- يعني بننزف بننزف الشعب الغلبان هو اللي بيدفع الثمن يعني أنا ب- طبعا فرق كبير بين استقلال القضاء وإحنا موافقين حتى وإن كان القضاء كان مسيس في فترة من الفترات أو لكن لن نعدم فيه الشرفاء ولن نعدم فيه الصادقين وإحنا مش هنيجي النهاردة نفرز نقول ده شريف وده غير شريف تعال نقول من اللحظة ديت اللي يحيد على الشرعية هنحاسبه السلطة القضائية المفترض رئيس الدولة بي- بيفصل بين السلطات يعني هو أب كل الناس فأي بني آدم في أي مكان ما يحترمش الأب يبقى قليل أدب فالسلطة القضائية لا تتغول على السلطة التشريعية السلطة القضائية لو بتشرع النهاردة وتقول ده آه وده لأ يبقى تغولت ويبقى فسدت لكن هي المفترض بتحكم بالشرع اللي يجي لها بالنص القانوني اللي يجي لها اللي بيخلصه البرلمان اللي بيخلصه البرلمان فما تاخدش وظيفة البرلمان وإلا تبقى مش مظبوطة يبقى تغولت فالقضاء إذا استغل نفوذه هذا فساد القضاء إذا استعلى على غيره يبقى فساد لكن القضاء يستقل متى إذا لم يضع نفسه في أي دائرة لا التنفيذ ولا التشريع يبقى محترم ويبقى ينصف من نفسه وانا كلمت قبل كده يا طارق لو انت متابعني في حلقات برنامج الحراف كلمنا عن القضاء يا طارق في الاسلام واتمنى ان الكلام ده يكون الناس ما نسيتهوش ولو انت نز- نزلته على صفحة آه، قناة الرحمة هتلاقي آه، الكلامنا عن القضاء يشفي صدرك ويشفي صدور قوم مؤمنين ان شاء الله ارجع لكلامي قلنا يبقى النقطة الاولانية القوانين يا رئيس الدولة اعانك الله لابد من ضوابط الثواب والعقاب وبنبهك وبذكرك لا تشريع يثير كوامن النفس الآن فقه المرحلة يا رئيس البلاد فقه المرحلة يا رئيس البلاد مهما كانت الدوافع والضابط ليك ما قاله سيدنا عمر ألا يطمع القوي في حيفك ولا ييأس الضعيف من عدلك النقطة الثانية يا سعادة الرئيس أنت رئيس بالناس ولست رئيسا على الناس وده معناه أن المؤسسات لازم تشتغل معاك وتبقى معاك بنفس آه، آه، ال- ال- الفهم وعلى نفس الطريق لأن آه، زمان قال لنا الشاعر وهل يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه تعامل زي واحد شايل الشقة بتاعته على كتافه وطالع السلم فخمسين واحد بيشدوه من رجوله وخمسين قدامه بيرموله الشوك وزيهم بيصرخوا في ودانه الله يكون في عونك والعملية محتاجة وأنا زمان يا ريس مع أول توليك للرئاسة في ضيافة برنامج أنا والرئيس في قناة الحافظ بعت لك خمس كلمات لكن يبدو انهم ما وصلوش وبقول يبدو انهم ما وصلوش لاني احسن بيك الظن واظن انك تخشى الله ولو كنت تخشى الله كما اظن كان اضعف الايمان لو انت معترض على حاجه منهم هتبعت تقول والدنيا كانت لسه ما فيهاش المشاكل اللي حصلت انت بتقول ايه لكن ما حصلش حاجه من دي وده يدل على ان يعني اذا قلنا ان اللي حواليك ما بيوصلوش يبقى ما فيش فرق بينك وبين اللي قبلك واذا وصلنا وما عملناش يبقى لا خير فيك ولا فيهم لكن ال- قارئ القرآن الخاشع للرحمن لا يمكن ان يكون هذا الانسان واحنا مش طمعانين فيك في حاجة ولا انت اصلا في ايدك حاجة تديها لحد ان عقيدتنا ان مالك الملك هو الله وأن المعز المذل هو الله وأن من سلب مبارك وألبسك إنما هو الله وهو قادر على أن يعزك ويمكن لك أو أن يسلبك كما سلب من قبلك ولك في كلام الله العبرة وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أنا أعتقد أنك اليوم تبكي لأن نتيجة الاستفتاء على الدستور نعم أنك اليوم تبكي لأن المسؤولية تزادت ولأنك الآن على بدايات طريق الملك والحكم فاتق الله فينا عسى الله أن يجعل لك من الضيق فرجا ومخرجا وأن يؤيدك بمدد من عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه هرجع لواحدة من الخمسة اللي قلتهم ودي تتعلق بالمؤسسات احنا عندنا مؤسسات كتيرة في الدولة مؤسسات دي يا سعادة الرئيس معروف حضرتك كانت التقارير بتتكتب كل سنة وأنت أدرى بالجهات الرقابية اللي موجودة أمنية كانت أو إدارية التقارير كانت بتقول عبد الله راجل صفاته كفاءته لكن بلاش عبد الله ده راجل وحش بيصلي ولا خايف ربنا ولا له توجه او الى وانت ادرى انت كنت استاذ في الجامعه قد ما شاء الله عليك وكنت في جماعه الاخوان اللي نالت قصب السبق من آه عداوه النظام السابق سياسيا ولا ينبئك مثل خبير لكن التقرير فيه الكفاءات معروفه مين لازم يا سعاده الرئيس يبقى تحت عينك وعين مستشاريك ومساعديك تقارير آخر خمس سنين لكل مؤسسات الدولة وتشكل لجنة خاصة بهذا المعنى تفرز الكلام ده كل المؤسسات بلا استثناء الأشخاص اللي تتفق كل التقارير عليها او معظمها حطها في الاجندة بتاعتك من اكبر الاخطاء انك تجيب من بره المؤسسة تدخل على المؤسسة الناس نفوسها تتعب انت شلت في المئة يوم قلت نظافة البلاد واضرب لك مثال بذلت جهد جبار كل الناس لا تنكره كنت بتشيل حضرتك او المحبين لك بيشيلوا الزبالة دلوقتي بعد ساعة يرجع الكوم أكبر من اللي فات واللي كان بيحاربك يا ريس وانت عارف في قلب المؤسسات ولا زالوا موجودين الرشوة لا زالت موجودة المحسوبية لا زالت موجودة تعطيل مصالح الناس لا زالت موجودة خلي مرسي ينفعكم لا زالت بتتقال على مرأى ومسمع من الجميع وفي كل مؤسسات الدولة انت النهاردة لما تجيب التقارير الموجودة دي وتجيب أكفأ خمسة في كل مؤسسة والله انت عندك الجهات الرقابية خمسة او ستة او سبعة انا معرفش بالضبط كام يبقى لو ان الاغلبية لو اربعة من سبعة اتفقوا على شخص ما يبقى لازم يكون تحت عينك وتتقي الله في الاختيار الناس اللي بتتكلم باسم الرئاسة وهم لا لشيء إلا لأنهم متحدثين باسم حزب الحرية والعدالة ده أكبر خطر عليك ناس كتير من اللي قالوا لا للدستور قالوا لا لدستور الإخوان مع إن مفيش من الإخوان في المؤسسة إلا حضرتك فارحمونا يرحمكم الله الكلام ده غلط اه غلط لكن لا وجد صدى عند الناس فما تساعدش بهذا الفكر ان الناس يصدقون بيجي مسؤول من الاخوان في مكان ما خلاص تبقى المؤسسة كلها اخوان ينفعش هتقول لي هم الكفاءات انا بحترم كلامك ومش هشك في هذا الكلام بس مش في المرحلة دي حتى لو هم الكفاءات يرجعوا ورا خطوتين عايزين نعدي بالبلد الى الامام عايزين نعدي يا ريس بالبلد الى الامام بقول لحضرتك اختار معيار الكفاءة ولنا في سيدنا عمر بن الخطاب اسوة حسنة سيدنا عمر بن الخطاب حط قاعدة غريبة قوي وعظيمة قوي اما جمع اهله جميعا وقال لهم تعليماتي كالتالي لو نهيت الناس عن حاجة ولقيت حد منكم بيعملها هضاعف له العذاب يعني لو العقاب عشر جلدات يبقى انت عشرين غرامة ألف دينار يبقى أنت ألفين هضاعف له العذاب القسوة دي ليه هو كان بيكره عياله وأهل بيته وأرحامه لا هو عايز يبعد هذه الشائبة ومن هذا لما رأى غنما بين جبلين ما شاء الله قطيع جميل قال من لمن هذا ده مال عظيم قوي قالوا لعبد الله قال أي العباد الله قال عبد الله بن عمر قال ضموها لبيت المال فجه سيدنا عبد الله بن عمر يشكو يا أمير المؤمنين ظلمتني وأخذت مالي من غير حق والله ما فيه شبهة مش ما فيهوش حرام ده ما فيهوش شبهة أنا لا خدته مخصصات ولا خدته بقرار وزير سابق ولا خدته على حس أبويا أبدا ده عرقي وشقايا وتجارتي كيف تسلبني مالي أخذت ما ليس لك فيه حق قال يا عبد الله أظن هذا القطيع كلما غدا للرعي قال الناس وسعوا لغنم ابن أمير المؤمنين أو ذهب للشرب يشرب الغنم وسعوا لغنم ابن أمير المؤمنين والله لن تنالوها على حسي أبدا المعنى ده عالي أنا ما بقولكش اعمل كده مش طمعانك تعمل كده بس على الآل على الآل ارحمنا يرحمك الله ان المبطلين يستغلوا الكلام ده ويلعبوا في دماغ اخواتنا المصريين الطيبين فيضيعوا لنا كل حاجة طيبة انت دلوقتي مش بتتكلم باسم الاخوان انت بتتكلم باسم الاسلام والناس اللي اديتك صوتها اديتهولك عشان الاسلام والناس اللي قالت نعم النهاردة نفسها البلد تستقر فلا تخيب فيك ظن الناس اجعل المؤسسات من الآن انت عندك الأحياء والمجالس المحلية وعندك مجالس المحافظة وعندك كل الوزارات والمؤسسات في الصحة وفي التعليم وفي القضاء وفي في كل حاجة كله عايز إعادة هيكلة طب بلا ظلم احنا مش ضد حد احنا مش ضد حد يا حاجة من الاتنين يا اللي باقي في مكانه ده يعاهدك تقعد معاه على انه يمشي مع السياسة مظبوط ومع اول خطأ تظهره للناس وتعزله بس برضه يبقى عينك على اللي قلت لك عليهم الكفاءات عشان ما تلص ساعتها ما تقولش للناس دوروا لي احط مين لا الكلام ده ما يمشيش بيه بلد زي مصر انت لازم خريطة كاملة قدام عين حضرتك في كل القطاعات من الكفاءات اين القوي الامين ويوم ما تحتاجه في ليل أو نهار تضعوه حيث تراه يصلح لو أن المؤسسات يا ريس رفعت خبثها وعرفت أنها ستحاسب ثوابا وعقابا هتعدي بالبلاد إلى بر الأمان غير كده اللي انت هتبنيه النهاردة في شهر هيتهد في كلمه في إشاعة والعملية مش محتاجة ده ناس متطوعة وفرحانة لأن مبسوطة ناس عاشت يعني خلاص ألفت الرائحة الإمام الحسن بيقول عنهم إنهم ك يعني راع للإبل عايش في اسطبل الخيل ما يعرفش إلا يشم ريحة النشادر وينام تحت رجل الحصان أكرم بمجالسة الملوك فاختار سياسة الدواب على مجالسة الملوك احنا عندنا أزمة كبيرة لكن حلها انك تعتمد الكفاءات فقط ومن كل الأطياف يطلع نصراني يطلع مسلم ما نعرفهاش يطلع ليبرالي يطلع إسلامي ما نعرفهاش الكفاءات يا ريس والوفاء بالوعود يا ريس التزام أخلاق الإسلام يا ريس يوم ما نعرف دي مع مؤسساتنا والكلام ده ما ينفعش يتأخر وما ينفعش تعمله بالتجزئة يعني تاخده حتة حتة لا انا عايزك تبقى خريطة البلد كلها تحت عينك لكن اختيار الوقت انت المسؤول عنه انا ما اعرفوش تنفذه بقى النهاردة تنفذه بعد اسبوع تنفذه بعد شهر قدره كما ترى انت صاحب الرؤية لكن لازم تعرف كل الكفاءات في كل التخصصات في كل المؤسسات من اليوم قبل غد وهذه مسؤوليتك الأولى إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير الأمر الثاني يا ريس الشفافية والوضوح الشفافية والوضوح يا ريس أنا محتاج تعلي فيا الحرص على الخير لما تقول لي فلان الفلاني لم يفعل كذا وحافظ على وطنه وأدى أمانته زيه كتير في الشعب الغلبان ده بس مطحون ودايسين على رقبته بالجزمة سنين طويلة خليني أرفع راسي وأقول جه الأوان إن المحترم المجتمع يعرف إنه محترم افرض يا ريس إن الإعلام افرض فرضا من الوجوب إن الإعلام لازم يسلط الضوء على كل مواطن صالح التزم بميعاد شغله ما خرجش قبل انتهاء مدة العمل أتقن العمل لم يخن الأمانة لم يقبل الرشوة بذل دمه أو ماله أو وقته من أجل الوطن وهتلاقي العناصر دي في كل قطاعات المجتمع لازم تسلط الضوء عليها لازم لوحة الشرف تنزل في كل مكان لازم نعرف الإنسان المحترم في كل مؤسسة لازم الإعلام المصري الرسمي يبقى ده جزء أصيل يومي يومي يدور على هذه النماذج ويبرزها بوفق وفق المقياس بالشفافية والعكس صحيح لو أنا خنت الأمانة عياذا بالله لازم تطلعها على كل الإعلام وتقول عبد الله خان الأمانة أسأل الله العفو والعافية أنت بتحتمي بحاجة واحدة يا ريس ربك وربك أمرك يا ريس انك تحتمي بشعبك مش بحاجة تانية مش بالتدبير ولا التأويل ولا التخطيط أبدا يا ريس ومن يتولى الله ورسوله انت راجل حافظ تمام كملت الآية والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الشفافية والوضوح في تسليط الضوء على العناصر الصالحة والفاسدة بكل وضوح بكل صراحة ما تجعلش بينك وبين شعبك فواصل ما تكلمش مجموعة ضد مجموعة لا كلم الكل من مكتبك وكلامك لكل الشعب ورد على كل الشائعات اللي بتجيلك ادينا عشر دقايق من يومك كل يوم للشعب سلم علينا ادينا بارقة امل ادينا كلمة حلوة فهمنا ان انت تحتمي بنا بعد الله ولن يخذلك شعبك ولا تدع احدا لا من الحرية والعدالة ولا من النور ولا غيرهم يتكلم نيابة عنك او باسم المؤسسة الرسمية فليعرف كل منا قدره أنا وأنا أتكلم باسم الإسلام أعرف قدري أما يبقى مسؤول في مؤسسة يعرف قدره يتكلم باسم المؤسسة أما يبقى مسؤول في حزب يتكلم باسم الحزب لكن سياسة الدولة قرارات الدولة احنا محتاجينها منك لوحدك يا ريس ومش هنسمعها من حد تاني ومش عايزين يطلع علينا بكرة حد من أي فصيل يتكلم نيابة عنك ولا عن التخطيط العام للبلاد عشان نقدر نتكلم مع المناوئين والمعارضين أملنا كبير في الله أن مصر تبقى إيد واحدة وقلب رجل واحد أملنا كبير أن اللي ما كانش فاهم يفهم واللي كان زعلان يروح زعله واللي كان شاكك وخايف تتبدد مخاوفه ويأمن ويعلم أن شرع الله غالب حديثنا معكم مشاهدي الكرام لا زالت فيه بقيه كنت أتمنى أن أنهي كلامي مع رئيس الدولة اليوم نكمل حديثنا لقاءنا المقبل إن شاء الله من قلب محب صادق يزعم الإخلاص أرجو الله بأسمائه وصفاته أن يتقبل جهادنا وجهادكم وأن كان كلامي صادقا ونيتي فيه لله خالصة أرجو الله أن يفتح له قلوبكم ومسامعكم ونحن على الضرب لسنا مستعجلين نواصل حديثنا أسبوعنا المقبل إن شاء الله إلى هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا لا لا تنحرف لا